أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أخبار المزاج إيه؟ هواك فين؟ رغباتك فين؟ نفسك دايما بتهفو إلى أي شيء هل نفسك تأمرك بالخير؟ هل نفسك بتبقى في التزود من الطاعات ويبقى نفسك في التقرب إلى الله عز وجل نفسك في لحظة القرب والمناجاة الصافية اللي قلبك يستشعر فيها الأنس بالله شوقك إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ورؤيته في الدار الآخرة قلنا فتش عن حظ النفس إذا وجدت اعوجاج في الحال إذا وجدت عدم استقامة إذا وجدت نفسك دائما أبدا لا تهتدي إلى الطريق وإلى الصراط المستقيم وإنما حالها دائما التذبذب والتردد ففتش عن اتباع الهوى حظ النفس فين الله جل وعلا قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فكروا معايا في الآية دي كده شوية شوفوا المتقابلات قال حاجتين رتب عليهم الجحيم وقال حاجتين رتب عليهم النعيم أول واحدة طغيان النفس إيثار الحياة الدنيا وفي المقابل خوف مقام الله جل وعلا اتنين نهي النفس عن الهوى وكأن الموضوع علاجه في هذين الأمرين طغيان النفس وإيثارك الحياة الدنيا اللي احنا بندندن حولهما دايما نبحث عن ايه ادي حظ النفس وطغيانها والناحية الثانية ميل النفس إلى الدنيا وإيثارها وتسلط هذا الميل على الإنسان أنه الواحد يصل به الأمر أن الدنيا اللي بتحركه وأهواءه هي اللي بتحركه في الواقع عشان كده وصلنا إلى مرحلة عبودية الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فيحصل التسلط التام ده يطغى وقلنا الطغيان ده بينشأ عن إيه؟ عن الاستغناء عن الله ابتداء اللي هو يعالج به بخوف مقام الله ما هو طغى طغى لأنه استغنى عن الله إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى قلنا الكلام ده قبل كده كذا مرة تعالوا شوفوا أن رآه استغنى إيه اللي يقابلها خاف مقام ربي مفيش حاجة هترضع النفس عن الطغيان إلا الخوف من ذي الجلال خوفك من ربنا سبحانه وتعالى سواء خايف من عقوباته سواء خايف منه هو سبحانه وتعالى ابتداء ويحذركم الله نفسه أو خوفك من عذاب في القبر ومن قبلها في السكرات ومن عذاب يوم القيامة ومن أهوالها سواء كان في الحشر أو في الصراط أو في الميزان أو غير ذلك أو أن يعذب في النار كل هذا خوفه هو الذي يردعه عن الطغيان إنما النفس الأصل فيها كده تضغى تضغى تضغى وإذا وصلت هذه النفس إلى منتهى الطغيان وصلت إلى أن تكون مثل نفس فرعون فتطلب الألوهية هكذا زي ما قلنا المرة اللي فاتت في النفس أشياء مثل نفس فرعون بالضبط هذا الطغيان الناحية الثانية آثر الحياة الدنيا إثار الحياة الدنيا اتحط في العلاج بالنسبة له إيه؟ أن ينهى نفسه عن الهوى يقفل الباب من الأول لأن الدنيا هتتفتح إزاي هو كده يقرب منها يقرب يقع في الهوى الهوى إذا تسلط خلاص لا يرى الإنسان إلا الدنيا أمامه يعمى بصره سبب من الأسباب هي دي لطشة الهوى اللي تصيبه بالانتكاس إذا العلاج هيدور حول أمور تتلخص في كلمة واحدة هي عنوان محاضرتنا جاهد هواك قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل قال جهادك هواك وقال ابن القيم وسمعت شيخنا يعني شيخ الإسلام تيمية يقول جهاد النفس والهوى أعظم من جهاد الكفار والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم يعني عشان يقدر يخرج إليهم لازم يجاهد نفسه ويجاهد هواه وبدون جهاد الهوى والنفس لا يمكن الخروج إلى جهاد الكفار فلا بد أن ينتصر على نفسه أولا هو ده جهاد النفس النفس في الأصل فيها أمران من الخطورة بمكان هو ده السبب اللي بيوصلها إلى هذا الأمر وهذا المنزلق الخطر إيه بقى؟ الجهل والظلم قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا فلجهل النفس تظن أن شفاءها في اتباع هواها وإنما هو أعظم داء لو تأمل الإنسان وتفطن هي تضع الداء موضع الدواء وتضع الدواء موضع الداء بالظلم والجهل هي جاهلة فيجي واحد يبتدي ينظر إلى المحرمات يظن أنه بذلك يسكن شهوته وأنه بذلك يستطيع أن يتفادى الخواطر والمشاكل التي تأتيه بسبب الشهوة وهو في الواقع يتعاطى السم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لكن الهوى هو الذي يحرك فيحصل إيه بقى؟ ما يشوفش الأمور على حقيقتها يسمع دروس للصبح وعيد من الصبح ان الكلام ده هيوديك في سكة هتندم عليها وحسرات وندامات وانت مش عارف اطلاق البصر ده يترتب عليه قد ايه من المشاكل كفاية انه يكون سبب في انك تحرم لذة الاخرة كفاية انه هو يسبب لك بعد ذلك حرمان الارزاق كفاية كذا وكذا مفيش فايدة ايه اللي حصل الهوى راكب الهوى اللي بيقود ومع شيء بقى من مثلا تسخط خفي او شيء من كبر خفي الاثنين يركبوا مع بعض يقع في المعصيه واخدين بالكم فدايما تبقى المشكله فين اما الجهل واما الظلم وللاسف الشديد ان تعريفنا احنا للجهل ليس هو التعريف الشرعي المطلوب احنا الجهل عندنا اللي هو ايه ما حصلش العلم يعني ما خلصش المتون دي والمختصرات دي وما خلصش كذا وكذا من العلم النافع هو ده فده الاسم جاهل وفي الواقع قد يكون عالم في الصورة وهو من أجهل الجهال عند رب العالمين فالذي لا يعرف ربه حق المعرفة هو جاهل الذي لا يعرف أن الله هو الكبير المتعال أن الله السميع البصير أن الله عز وجل الشهيد الرقيب هذا جاهل والذي لا يعرف نفسه بالحقارة ولا يعرف نفسه بما تستحق من الذنب هذا جاهل اللي متفرعن وحاسب نفسه حاجة ده جاهل في حقيقة الأمر وهكذا الإنسان ظلوم يظلم نفسه باتباعه لهواه ويظلم غيره بسبب الهوى أيضا وبالتالي بسبب الظلم والجهل والهوى تتولد العلل والأمراض فحطوها قاعدة الحق والشرع في كفة واتباع الهوى في كفة هم نقيضان لا يجتمعان الشرع واتباع الهوى طب شوفوا الدليل على ذلك من القرآن يقول الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها أدي اتباع الحق اتباع الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أدي اتباع الهوى يبقى ده في شيء وهذا في شيء ولا يتحقق هذا إلا بترك ذلك ترك اتباع هواه صار منقادا للشرع ترك الانقياد للشرع صار متبعا لهواه ما تقولش غير كده لو أمرتك دلوقتي بأمر الشرع وبينت لك بالحجة والبيان إنك تقع في خطأ ما ومخالفة وبعد كده قعدت تسفه هذا الكلام وقعدت تقول هو بيشددوها ليه ولا هو مفيش غيره اللي بيتكلم ما في ناس قالت غير كده وقعد يلف ويدور اعرف أنك متبع لهواك انما اللي بياخدها ويبتدي يقول استعين بالله وربنا يفتح عليا واحاول وكذا هو يريد ان ينقض لكن عنده عجز او او من المشاكل ده امر اخر انما اللي هو طريقه تلقي للامر والنهي يتلقى الامر والنهي بشيء من الانصداد وايه ده يعني لا يجد في نفسه اقبالا وانصياعا وانقيادا للحق اعرف على طول ان دي علامه متبع هواه يقول الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقلنا جاء التحذير للأنبياء السابقين يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يعلق الشاطبي على هذا فيقول حصر الأمر في شيئين الوحي وهو الشريعة والهوى فلا ثالث لهما يبقى عرفنا كده واحد اتباع الهوى ده نشأ عن الظلم والجهل اللذان جبلا عليهما الناس إن الإنسان لظلوم كفار الأمر الثاني إنك علشان تتبين أمر اتباع الهوى انظر في مدى الانقياد للشرع فالشرع في كفة واتباع الهوى في كفة والهوى يطمس نور القلب ويصد عن الحق انظر لقول الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يعلق الشاطبي أيضا على هذه الآية فيقول المقصد الأصلي من وضع الشريعة في هذه الأحكام خدوا بالكم من المعنى ده قوي قوي إيه المقصد الأساس من وضع الشرائع إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا الكلام ده ذهبي شوفوا يقول ايه إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا هو دلوقتي أنت عبد لله اضطرارا ولا لا طيب الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك بمرض سواء كان هذا مؤمن سواء كان كافر سواء كان فاجر سواء كان تقي هو عبد لله اضطرارا في ذلك ولا لا هو مذعن ذليل إلى أمر الله الكوني الله أمر فكان وهو ذليل خاضع لا يستطيع أن يرد هذا الأمر ودايما لما يجي في الامور دي فتيجي تقول له ارضى وتكلم ويبقى المساله بالطريقه دي واصبر وما صبرك الا بالله يجي يقول لا او تقول له في الاخر خلاص خلاص اضرب دماغك في الحيط انت يعني انت حاسب نفسك ايه وانت هتخرج عن كونه هو امر الله سبحانه وتعالى رضيت به وصبرت صرت من اهل الايمان اعترضت وقعدت تقول كذا وكذا خلاص اصنع ما تشاء انت تحت امره الكوني شئت ام ابيت فأنت عبد لله اضطرارا امتى بقى تنال المنزلة والرفعة إذا كنت عبدا لله اختيارا عشان كده بعض العلماء يقول أن من عبد الله حق العبادة كان بمنزلة أعظم من منزلة الملائكة فإن الملائكة عباد لله على الاضطرار والإنسان عابد لله على الاختيار فإذا اختار هذا الأمر فضل هكذا فيبقى إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا يبقى أنت دلوقتي ربنا أمرك بالصلاة وأنت صرت تحب الصلاة وتحب التقرب إلى الله عز وجل لا تصنعها على سبيل الاضطرار إلى صنع الشيء والكلفة في أداء الشيء وإنما تتحقق من معاني العبودية من الذل لله والحب لله والإجلال لله سبحانه وتعالى فأنت تجله فتعظم أمره وأنت تحبه فتشتاق إلى لقياه وأنت تذل وتخضع له لأنك تحت ملكه وأنت عبد له سبحانه وتعالى فهمنا المعنى ده يبقى وضع الشريعة كله يدور حول إخراج الهوى حظ النفس التطبيقات هنا بقى كتير قوي احنا لسه بنقول انه الانسان مننا يبحث عن حظ النفس فلو انت اديت الفرض الذي عليك وسعيت في الالتزام الحقيقي سلكت طريق طلب العلم والعمل الصالح وفي نفس الوقت لك حظ في الدعوة إلى الله عز وجل كل المعاني الأساسية أنت تقوم بها لكن هذا كله لا يأتي بثماره الرب سبحانه وتعالى شكور فالمفترض أنه يكون في أثر عليك إن صلاح الحال إذا ما كانش ليه هناك أثر يبقى هنا حظ النفس كنا نقول أن أم سفيان الثوري قالت له روح اتعلم وخد عشر أحاديث اكتبها فإن وجدت يعني وجدت نفسك مقبلة وزدت فإذا زدت فأقبل وإلا فلا يبقى هيبقى في حظ نفس شوف المرأة المؤمنة لو خدت عشر أحاديث وكتبتها وجدت إيه حظ النفس فهتلاقي نفسك لن تزيد أما إذا خرج منها داعية الهوى إذا خرج منها هتلاقي نفسك في ازدياد الازدياد هنا ازدياد إيماني نشاط وإقبال و... وشيء يستشعره كل مؤمن في خاصة نفسه فإذا لم يكن يبقى أنت لست قائما بحق الله على الحقيقة وصلت وهكذا يجي واحد يقول والله أنا مقطع نفسي في العبادة عبدت الله عز وجل كذا وكذا عارفين قصة الراجل الذي كان كل سنة يسير إلى الحج ماشيا كل سنة يحج ماشيا فلما جاء في وقت من الأوقات ونادته أمه وكان قد فطر تعب قوي من طول الصلاة فنادته أمه فحس أنه تعبان فلم يلبها فلما جلس بينه وبين نفسه قعد يقول إيه آه دلوقتي أنا كنت بحج كل سنة ماشي وده أشد كثيرا من أن أنا أقوم دلوقتي ألبي طلب أمي فعلم أن حجه ماشيا كان مدخولا ان الحج وهو ماشي ده اللي قاعد بيعمله بقاله سنين كان مليء بحظوظ النفس فعلشان كده هذا عمل مدخول لا يقبل ليس خالصا لوجه الله الكريم هذا ليس عبدا لله على الاختيار هنا الخطورة ناس برضو في الدعوة يقول لك احنا بندعو الى الله بقالنا 70 80 سنة ولا نرى اثر ايه المشكلة عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا قل هو من عند أنفسكم قصة فين؟ حظوظ النفس لما بتدخل لما الشهوات بتدخل يبقى الواحد فعلا متجرد في طلب رضا الله عز وجل لا يريد منكم جزاء ولا شكور مش عايز حاجة هو عايز بس ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه وعايز يعمل عمل طيب يكون له أثره في الدنيا بحيث أنه يثقل ميزانه هو فعلا النية في الأول تبقى كده بس بعد شوية إشارات البنان والناس بدأت تشاور على ده وده وده وبعد شوية الشهرة والصيت وشوية الأموال وشوية فتن الدنيا تزاحمت فالدعوة دخلت فيها حظوظ النفس فضاعت فده اللي كان بيحج ماشي ده اللي كان متعبد دخلوا حظ النفس فطار وده اللي بيطلب العلم وهو لا يطلب العلم ابتداء إلا لوجه الله الكريم ثم بعد ذلك لما تعدى بقى وخد الشبر الاولاني كده وتكبر وانتفخ وبص حس ان هو من المنزلة بمكان وبدأ الناس تكلمه فهو كل ما يكلم حد الكل متلمس اكتاف محدش قادر يفتح بقه خالص فبعد كده تبقى ثقيلة عليه يحس انه بقى شيخ وان هو بقى حاجة كبيرة قوي فلما حد يراجعه في مسألة ولا حاجة يبتدي يقول لك ده طبعا كلام فاضي وهكذا فحظ النفس دخل اهو كان في الاول بيطلب فعلا العلم لله ثم بعد ذلك دخل حظ النفس فأفسده فصار في طلبه للعلم متبعا لهواه وصار في عبادته متبعا لهواه وصار في دعوته متبعا لهواه والنهارده الناس لما بيقعدوا يحللوا واقع المسلمين اليوم ويقعدوا يقولوا الاتجاهات والتيارات اللي ظهرت والصحوة الإسلامية وما أفرزته من نجاحات وما كان فيها من سقطات ومن محن ومن آفات أخطر هذه الآفات بلا شك حظ النفس إنه خلاص بقت شوية بشوية عصبية شوية بشوية ولاء وبراء على الاتجاه ده والتيار ده وتسفيه كل من عداه ولو كنت معي فيبقى أنت على الحق الصراح ولو كنت ضدي فأنت على الباطل وأنت وأنت وأنت وهكذا حظ النفس دخل فصارت هذه الأعمال كلها هباء منثورا ولم تعد تثمر هذه الجهود الكبيرة الثمرة المرجوة صح احنا ما كناش نتطلب الأثر احنا علينا نقوم بمقام العبودية في الأول وفي الآخر لكن لا شك في القلب شفقة على هذه الأمة وألم وأمل في أن يتغير الحال إلى الأفضل ولكن مع كثرة هذه المحاولات وتكرارها يبتدي يتتسلل إلى النفس بعض الإحباطات وهكذا وهذه أيضا علامة أخرى على فساد في النوايا لأننا قلنا أن علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند حدوث الزلل فلما زلل لما وقع لما بدأت الأمور ما تثمرش ده دليل على أنه كان شايف أنه هو عمل عمل كبير وإحنا ما ينفعش أن احنا نقول أن احنا عملنا عمل كبير طيب تعالوا نشوف ما هي الأسباب التي يكون من ورائها اتباع الهوى ثم نشرع في العلاج أول هذه الأسباب في اتباع الهوى فساد التنشئة والتربية وده أنا بتكلم وعايز أحط رسالة موجهة لينا في خاصة أنفسنا ولينا كآباء في يوم من الأيام يعني إذا كنا هنقعد نقول فساد التنشئة وفساد التربية فيعني إذا كنا احنا الأمور فسدت بالنسبة لنا فاتقوا الله في أولادكم مش كمان هتصدروا هذا إلى الأولاد ونقعد احنا نبقى شايفين بعينينا الأخطاء وعارفينها وبعد كده برضه لما نيجي ننشأ أولادنا ننشأهم على نفس الأمر ده احنا ربينا خطأ ربينا على ان الواحد كل اللي نفسه فيه ياخده كل اللي نفسك فيه فانت بتطلب الشيء فتعطاه سواء بقى هتزن شوية وتاخده هتاخده بالكلمة الطيبة هو أصلا يعني والدك ووالدتك مش حارمينك من أي حاجة ويرون أن ده في إسعادك هما في الواقع بيفتحوا عليك هذا المنزلق الخطر بيفتحوا عليك مصيبة كبيرة هي اتباع الهوى إن اللي نفسك فيه هتعمله فأنت متربي على ده فعلشان كده بقت قصة إن أنت يتقال لك خالف هواك جاهد هواك بقت مسألة خطيرة وبقت مسألة من الصعوبة بمكان بالنسبة لك تربية الولد على الترفيه تربية فاسدة جعله يفعل ما يشاء ويرخى له العنان ليختار ما يشاء وتلبى كل رغباته هي تربية فاسدة مئة في المئة المسلم بالذات ينبغي أن يتعلم الضبط ويتعوده منذ باكر عمره لأن الجهاد في سبيل الله لا يستقيم بالنفس التي لا تستطيع ضبط رغباتها فتنسق معها كيف يمكن الجهاد بغير ضبط الشهوات والرغبات حتى وإن كان في دائرة المباح حتى لو كانت المباحات دي حتى لو كانت المحبوبات دي مباحات فالمباح يصبح إثما حينما يشغل عن الجهاد واحنا قلنا انه أعظم جهاد جهاد النفس الله عز وجل قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فكل ما ذكرته الآية حرام يعني هل حبك لأبيك هل حبك لأولادك هل حبك لإخوانك هل حبك لزوجتك وعشيرتك وهل حبك لهذا المال الذي اكتسبته من حلال وتنفقه في حلال وهذه التجارة التي تتكسب بها رزقك هل كل هذا حرام؟ ليس حراما في ذاته لكنه صار فسقا وحراما حين أصبح سببا في القعود عن سبيل الله وسببا في القعود عن الجهاد في سبيل الله فعلى هذا الوسيلة للاستقامة على دين الله لا تكون إلا بضبط هذه الرغبات والاستغناء عنها حين تحول بين الإنسان وبين سبيل الله يبقى كل شيء كل شيء يطغى عليك ويؤثر عليك سلبا فإنه يدخل في دائرة الطاغوت الذي نهانا الله عز وجل عنه وأمرنا باجتنابه يعني كل ما طغى عليك لأنه ابن القيم في إعلام الموقعين يقول الطاغوت فعلوت من الطغيان أصله الطغيان وهو كل معبود أو متبوع دون الله عز وجل فتدخل في هذه المتبوعات أمور خفيات هي مش القصة كلها دائما ابدا الطواغيت دي تبقى هي في صورة المرؤوسين او في صورة كذا صورة الرؤساء والحكام وصورة لا لا لا لا ليس هذا هناك معنى اخطر ينبغي ان نقف عنده كل ما يطغى عليك ويؤثر عليك سلبا فيحول بينك وبين طريق الله حتى ولو كان مباحا لو احساسك بمركزك لو شغلك النهاردة هيبقى حائل بينك وبين الله عز وجل يبقى يدخل تحت هذه الدائرة ويدخل تحت مسمى طغيان النفس طغت النفس لأنه طغت بإيه؟ بالإحساس بالجاه الاجتماعي سيارتك لو كانت هتعطيك هذا الإحساس مسكنك زوجتك مكانك في المجتمع أموالك هكذا وتؤثر عليك سلبا بحيث تقعد عن جهادك لنفسك ما خلاص بقى يعني انت بقيت حسيت هيحصل ايه هيستغني هيستغني بده فإذا استغنى وقع في الشراك يبقى أخطر حاجة في الموضوع يا جماعة ينبغي أن نتنشأ يبقى احنا بقى في تربيتنا لأنفسنا وتربية الرب لنا انه لو منعك يبقى لعل في منعه عين النعمة لك كم في البلية من نعم خفية يمكن منعك دلوقتي وحرمك لأن ده هيكون سبب الفوز بالنسبة لك من جانب آخر لأنك لو أعطاك هيبقى بالظبط كده زي الأب اللي بيدي ابنه كل حاجة وده فيه هلاكه إن الله إذا أحب عبدا ماذا يكون من صنيعه إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء بيحبه فيعمل إيه يحميه من الدنيا فأنت كمان ابنك دلوقتي لما يطلب لما يطلب حاجة هي أنت تستطيع أن أنت تديها له وأنت عايز تسعده بس في الواقع لو نظرت الى مآل الامر ان كل اللي الولد بيطلبه بياخده الولد هيتربى اللي احنا بنقول عليه الدلع وهيبقى خلاص كل حاجة عايزها والام من ناحية تانية مش قادرة بقى على صراخ الابن وزنه كل شوية عايز عايز عايز فتديها له خلاص فيفسد حاله اول شيء من اسباب اتباع الهوى سوء وفساد التربية من الصغر فيبقى فيها الحاجتين دول اللي احنا قلناهم ربي نفسك فخالف هواك قول لها لأ وفي نفس الوقت قل لابنك كذلك ونشئه على هذا الأمر حتى يستقيم عوده وإلا فلن يستقيم له حال تعالوا شوفوا تطبيقات على هذا الأمر في حال الصحابيات كانت الصحابية الجليلة تصوم ابنها الرضيع في عاشوراء كانت تصومه وهو ابن رضيع أولا امتثالا وهي عاطفة الأم يعني الولد قاعد بيبكي ويحتاج أن يرضع لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يبقى هو يقعد يصوت ويقعد يبكي لكن يتعود وهو في زمن الرضاع أنه ليس كل ما يتمناه يجده هذا كان في أول الأمر حين كان صيام عاشوراء واجبة ثم انتهى الأمر إلى الاستحباب بس شوفوا التربية النبوية هو ليه يجعل الصبيان الرضع يصنعون مثل ذلك في هذا الزمان علشان يدي المعنى ده هو ما استقرش الامر عليه دلوقتي كده بس يديني الملمح اللي انا عايزه ان ابنك لما النهارده يقعد يطلب الشيء بالحاح مش كل مره تديهوله ابن القيم بيتكلم في تحفه المودود على هذه المعاني يقول له اترك الولد يصرخ ده بيساعد مش عارف احباله الصوتيه ايه ويكون فيه ايه ويسوي ايه هكذا اقراوا الكلام ده في تحفه المودود وفي مظنه يعني انه مش كل حاجة تلبى له يصبر على هذا قليلا حتى يعتاد ان كل لان شخصيته بتتكون وانت مش حاسة خالص الجماعة بتوع علم النفس بيقولوا الكلام ده في خلال الخمس سنين الاول تتكون 95% من ملامح الشخصية فاكيد ملمح خطير جدا فيها انه كل اللي هو عايزه بياخده فهو من زمن الرضاع يعلم مثل هذا الأمر قال بعضهم أنه كان يرافق شيخا فأراد في طريقه أن يشرب من بئر فقال اصبر إلى البئر التي تليه فلما وصل التلميذ إلى البئر التي تليه أراد أن يشرب فقال اصبر إلى البئر التي تليها وهكذا ثم تركه يشرب في النهاية وقال له عود نفسك أنه ليس كل ما دعت النفس مباشرة تستجيب لها وإنما احرمها من بعض الأشياء بما لا يضرها بما لا يضرها يعني ما يكونش الواحد لو ما شربش هيموت ولا ما شربش هيقع من طوله وبعد كده تقول له لا جاهد نفسك لأن ده بيحصل شفت الأمثلة دي أنه بعض الناس شدد عليهم والولد كان مستقيم جدا وكنا في الاعتكاف في رمضان فما تاكلش دلوقتي هو قاعد بيقول ما اقدرش لازم اكل والا هقع من طولي لا جاهد نفسك خالف هواك مش كل اللي تطلبه كذا فاذا بالولد فعلا يغمى عليه فالمساله لازم تمسك يعني بميزان الاعتدال لكن احيانا بتبقاش كده بقى هو عايز وسبحان الله يعني يقعد يكبت ويلجم نفسه ثم بعد ذلك يقول لك انا كنت عايش الحرمان فعوض بقى يعني هو كان بياخد مثلا ساندوتش واحد فلما انت قاعد تقول له خلاص النهارده ما تاكلش الساندوتش ده خالص والنهارده هنمشيها زمزم وهنمشيها تمر وخلاص يجي تاني يوم يروح هو كان بياخد ساندوتش ياخد تاني يوم ياخد لك 10 انا مش قادر انا تعبان حدش حاسس بيا مش عارف ايه لا حول ولا قوه الا بالله فهو الامر ينبغي ان يضبط بميزان الاعتدال طيب ده السبب الاول السبب الثاني في اتباع الهوى مجالسه اهل الاهواء احنا قلنا الكلام ده قبل كده القعده مع اهل الاهواء ومصاحبتهم تورث الهوى مش قلنا اخر حاجه لو تفتكروا في المحاضره اللي فاتت في مدار اتباع الهوى ان الهوى معدي الهوى معدي فبالتالي القعده مع اهل الاهواء وقلنا ان اهل الاهواء دول يا جماعه مش هم اهل البدع بس مش هم اصحاب بدع في زماننا بقى بدع التكفير وبدع الارجاء وبدع وبدع وبدع ما انزل الله بها من سلطان وبدع التجريح وما شابه البدع دي مش هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم بس ده دول مشكلة تانية واحنا بنحذر واحنا دايما نقول يا اخوة ملكوش دعوة واجتنبوا مجالس هؤلاء ايضا اصحاب الهوى الدنيوي احنا قلنا دول الاخرين دول من الخطورة بمكان اللي هي القعدة بقى مع أهل الدنيا والكلام على الدنيا وآخر التطورات الدنيوية وما شابه القعدة معاهم تفسد قلبك ما انت وانت قاعد انت راضي بالنعمة راكب عربية طيبة وبيتك حلو والحمد لله متزوج والحمد لله ربنا من عليك بالأولاد والأمورك ماشية لما تقعد بقى مع واحد أعلى منك شوية ويبتدي يقول لك مثلا عن أي شيء من التطورات الدنيوية الجديدة تبتدي تزدري نعمة الله غصب عنك انت كنت حاسس ان انت متميز وهي دي كانت مرضياك بصيت لقيت اللي اميز منك واللي احسن منك اللي راكب العربيه الاحسن واللي النهارده عنده البيت الافضل واللي النهارده بيقضي حياته بشكل احسن وفي الاخر خالص برضه شكله كويس وملتزم وابن حلال فتلاقي نفسك انت بدات تقول ايه ده وده بيحصل الاحتكاكات دي بتورث الاحقاد والاحساد الخفيه والعكس واحد لم يمتن الله عز وجل عليه باي من هذه النعم يحتك بدول يبتدي دماغه تتقلب يعني في كلام كده يخلي الواحد كل شويه يقعد يجاهد ويقول لا مش هو دي السكه لما تبص تلاقي كل الناس ضدك تبتدي انت تغير تفكيرك حتى لو كنت عندك 100 دليل على انك على الحق المبين يعني يقعد يقول انت لغايه النهارده ومش راكب عربيه انت لغايه النهارده ما عندكش كذا انت لغايه النهارده كذا ليه هو في ايه والامور كذا انت لازم تظبط احوالك شويه انت كده مش عارف ايه الكلام يبتدي يخش دماغك يحول الامور كلها وانت عارف ان انت فين وسكتك فين وح... هي دي قعدة اهل الدنيا قعدة اهل الهوى تفسد عليك امر دينك كان ابن سيرين يقول لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوهم قال ابو قلابة لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجالدوهم فاني لا امن ان يغمسوكم في ضلالاتهم او يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون يا اما هتقع في الضلال يا اما على الاقل هتخرج بشبهه الأمر الثالث من أسباب اتباع الهوى ضعف اليقين والمعرفة بالله جل وعلا فإذا كان العبد يعرف أن الله أسرع الحاسبين وأن الله عز وجل له الحكم وأن الله سبحانه وتعالى لا يبالي إذا أغضبه العبد في أي أودية الهلاك هلك والله سبحانه وتعالى إذا عصاه العبد وخالف أمره قد يطلع على بعض ذنوبك فيقول اذهب فلا غفرت لك فإذا كان يعرف الله عز وجل بهذه الصفات الجليلة ثم لا يوقره ولا يعظمه ولا يبالي بهذه المعاصي عنده جرأة في انتهاك المعاصي والعياذ بالله فهذا ما قدر الله حق قدره وبالتالي يكون متبعا لهواه انت عارف بقى لما بتبقى جت ازاي دي يعني بالذات يبتدي يقع في مخالفة وبعد شوية ربنا سبحانه وتعالى حلم عليه ولم يعجل له العقوبة فيقع في المخالفة مرة أخرى فيظن أن الأمر هكذا يظن ان ان الحياه هتستقيم وهتبقى ظريفه ومفيش مشاكل وهو اصله رصيد عنده كبير قوي عند رب العالمين فعلشان كده ربنا هيغفر له وهيرحمه ويتوب عليه واحنا للاسف الشديد عندنا اساءه ادب الى ابعد حد في التعامل مع رب العالمين نظن اننا نستطيع ان نخادع الله عز وجل فعلا كده في النفس تصرفاتها بتقول كده ان انت فاهم ان انت هتخدعه انك قصه في الاخر خالص انت هتعمل اللي انت عايزه وفي الاخر خالص هتاخد اللي انت عايزه برضه من عند ربنا عادي هتاخد الجنه وهتحرم النار عليك وهتعتق رقبتك من النار وفي نفس الوقت هتكون انت ظبطت نفسك بكل اللي كان نفسك فيه من المعاصي بس هي بعديها تعالى في رمضان توب واستغفر وابكي لك شويه واعمل الشغل الجامد قوي ده وخلاص تاب وغفر ورحم وانتوا هتحجروا واسع ليه والامور ماشيه ثم بعد ذلك يعود الى مألوفاته دليل على مكره مكار يمكرون السيئات ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهذا دليل على ضعف اليقين دليل على الجهل العظيم برب العالمين وما قدر الله حق قدره وايضا منها جهل الانسان بعواقب اتباع الهوى الحاجات اللي احنا ذكرناها العشرين مضرة اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة راجعوها فإن هذه المضار إذا وضعت أمام الإنسان واعتقدها فعلا أنت موقن أن ده هيحصل في الحالة دي ممكن تكون هي الزاجر لك عن اتباع هواك لكن جهلك بهذه العواقب يجعلك تتمادى في اتباع هواك مثلا كونك لا تعرف أن صاحب الهوى يضيق عليه قبره تتصور كده معايا المشهد ده حين وضعت الآن في قبرك انت دلوقتي دخلت القبر اللحد هذا المكان المظلم الآن لا أنيس لك لا جليس معك إلا عملك وحين وضعت في القبر كانت أول صدمة لك هي ضمة القبر القبر يضم عليك ويضيق حتى تختلف أضلاعك إن لم تكن عابدا عارفا مطيعا لله رب العالمين انت تحس العملية عاملة ازاي عارف كده لو ايدك مثلا وانت جاي مثلا تقفل باب ولا حاجة واتقفل الباب عليك بص بس كده لو دخلت كده ايدك يبقى انت مش قادر والوجع والألم الشديد ده ده بس كده ايه انه لو باب اتقفل على صباع ايدك مثلا امال بقى لو الارض دي كلها قاعده كده بتتقارب تتقارب تتقارب لغايه ما اضلاعك كلها تتفتت تبقى ايه هكذا شأن متبع الهوى في قبره قال الله جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا قالوا هذا لمن حبس نفسه عن الهوى فجوزي من جراء عمله الجزاء من جنس العمل لما حبس نفسه عن الهوى فتح الله له عز وجل أبواب النعيم ولما كان متبعا لهواه ولم يحبس نفسه بل فتح الأمور على مصراعيها كان الجزاء من جنس العمل فضيق عليه قبره فالذي وسع على نفسه في الدنيا سيضيق عليه في الآخرة الموسع على نفسه بما لم يجعله الله عز وجل حلالا وبما نهى الله عز وجل عنه الذي وسع على نفسه بذلك يقع في هذا الهلاك من العقوبات أيضا اللي احنا عايزين نتوقف عندها علشان الجهل بيها بيجعلنا نتمادى في اتباع الهوى أن متبع هواه يسرع عند النهوض يوم القيامة للسعي مع الناجين كما صرعته الدنيا بمرافقة أهل الأهواء قال محمد ابن أبي الورد إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه قالوا ما هذا اليوم قال يوم القيامة الدليل على أن يوم القيامة له شر قوله تعالى فوقاه الله شر ذلك اليوم وقول الله تعالى يوما كان شره مستطيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ووصف هذا اليوم بأنه يوم كان شره مستطيرا فالذي يتبع هواه لا ينجو من شر ذلك اليوم قال إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه وإن أبطأ الصرع نهضة الموتى حين البعث من أبطأ واحد من الذي سيتعثر في قيامه حال البعث إن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهواته فمن عقوبات متبع الهوى أنه سيبطأ به وسيكون ذلك عسيرا عليه حال الحشر تعالوا إلى رشدة العلاج كيف نعالج أنفسنا من هذا المرض الخطير أولا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وهذا الرجوع ينبغي أن تكون عبدا منيبا ومن السبل التي تساعدك على ذلك أن تكثر من الدعاء أن يوفقك الله عز وجل ويقيك شر هذه الأهواء انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين يا جماعة الحاجات دي بقى الروشتة دي يعني نمتثل إليها أشد الامتثال احنا قلنا ان مرض اتباع الهوى ليس بالمرض الهين اليسير مش هو ده المرض اللي بياخد اسبرين ويخلص المشكلة زي ما قلت لكم ممكن الفتور مثلا والكسل تاخد شوية جرعات منشطات ايمانية تخلص المسألة انما الهوى مسألة اخطر لانه مرض نفسي قائم بالنفس لا يسهل التعامل معه النفس متقلبة الى ابعد حد عشان تشخص ان ده هوى محمود او هوى مذموم مسألة ليست من السهولة بمكان طب اعمل ايه اول شيء الاستعانة بالله سبحانه وتعالى الرجوع الى الله عز وجل والتوكل عليه ومن افضل الامور التي تساعدك على ذلك الدعاء كان صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وكان إبراهيم النخعي يدعو فيقول اللهم اعصمني بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن اختلاف في الحق ومن اتباع الهوى بغير هدى ومن سبيل الضلال ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات هذا دعاء جميل نافع فيه استعصام بالله جل وعلا بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذة من مضلات الفتن اختلاف في الحق واتباع الهوى بغير هدى ومن طرق الضلال ومن شبهات الأمور فأول شيء التواصي بهذا الأمر لتحقيق معنى الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه الأمر الثاني منع القلب مما يشتهي ابن القيم بيقول لو واحد عنده اتباع هوى تديله حباية ذكر تقول له خد العلاج ده يعني تواصى كل يوم بحبة ذكر كده أو خد حباية قراءة قرآن أو ما شابه أكثر من النوافل ابن القيم له رأي مختلف يقول إن كثرة قراءة القرآن واستفراغ الإنسان العلم والذكر والزهد لا يلائم هذا الداء يعني قرآن مش كل مرة في كل الأدوية الإيمانية شوفوا لما اتكلمنا عن النفاق لما اتكلمنا عن الكبر لما نتكلم عن الشح تلاقي يعني أمور يمكن أن تضع في المقابل لها شيء ابن القيم بيقول ما ينفعش هنا قراية القرآن ولا استفراغ الإنسان نفسه في العلم والذكر والزهد وإنما يلائمه إخراجه من القلب بضده يعني ما ينفعش في اتباع الهوى إلا أنك تقول لنفسك لا لا ينفع معاه قرآن ولا ينفع معاه ذكر ولا ينفع معاه أي دواء من الأدوية الإيمانية دي اللي ينفع حاجة واحدة تبطل العمل ده اللي نفسك تريده احنا قلنا واستعن على نفسك بترك المباح ليسهل عليك ترك المكروه ليسهل عليك ترك الحرام نقف من الأول خالص من المباحات إنما لو عودتها الوقوع في المكروهات شيئا فشيئا هتتسور وتتسلق إلى الوقوع في المحرمات أنا دلوقتي هاجر القرآن نفسي هاجر القرآن فهيبقى مخالفتي لنفسي ان انا اقرا قران فهنا ينفع انما انا عندي مشكله ان انا مفرط في قيام الليل فحاول ايه انا هجاهد نفسي فهقرا قران القران ده حبيب قوي الى نفسي انا بحب اقرا قران كتير لكن قيام الليل ده مش نازل لي خالص مش قادر فاشل معايا تماما مش قادر اقيم بالمعنى الصحيح كل شويه احاول القصه دي وارجع تاني وارجع تاني اعمل ايه بقى اقول بس سيبكم من القيام وخلونا نشتغل في القران وهكذا نيجي نقول له مثلا طلب العلم فيبص يفتح الكتب يلاقي العملية دماغه صدعت ساعتين قدام الكتاب ليه وجع الدماغ ده يعني فحلو حكاية الأذكار والحاجات دي حلوة نشتغل فيها أحسن فهو دائما أبدا نخلص ده ونخش في حاجة تانية الحاجة اللي تهوى النفس فما وجدت فيه مشقة لابد أن تكابد نفسك طالما الحق ها هنا ما هو ممكن يكون بيتعلم علم مفضول علم مفضول فبرضه يتلبس عليه الأمر لا أنا بتكلم على إن ده فرض عليك او لان ده اوجب شيء في حقك او ان ده افضل شيء تعمله وبعد كده انت هواك هو اللي بيحركك فبالتالي ممكن قراءة القرآن تنفع في اللقط في الوقت ده ممكن استفراغ الوقت في العلم ينفع في الوقت ده إذا كان واحد جاهل ومش عايز يتعلم واحد غافل مش عايز يذكر واحد محب للدنيا مش عايز يتزهد فيها يبقى في الحالة دي هذه الأدوية تنفع القصة مخالفة الهوى أنا هوايا فين فأعمل غيره دايما كده لازم يبقى ليك قرارات متغيرة يومية شوف النبي صلى الله عليه وسلم عادته كده القصة دي انه يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم ليه؟ مخالفة للهوى اقعد صايم اسبوع لغاية ما الصيام يبقى حلو قوي فعايز اصوم اليوم اللي بعديه الصيام بقى سهل فكده جميل اروح فاطر لا افطر ليه احنا في زمن كويس واحصل يوم بزيادة يبقى احسن لا تفطر تفطر عشان تجاهد نفسك وهكذا مثلا بصوا السلف احنا تطبيقاتنا مختلفة السلف سفيان يقول يمنعني القرآن لا أصوم يمنعني القرآن احنا بقى لا نصوم ولا نقرأ أصل فيعني مش لا دي ولا دي علشان خاطر طبعا ب يعني تمنعنا عن أمور كبيرة وعظيمة من طلب الرزق أو من قيام بأعباء الدعوة اللي احنا شايلينها على كتافنا وماشيين بيها وتعبانين من كتر يعني ما احنا قايمين بهذا الواجب العظيم هو كده هو مش عايز يقرا ولا عايز يعمل فبيبقى هوا انما هو التاني فاهم يمكن هواه في انه يصوم بس النهارده هيمنعه شيء فهو عنده مقياس الفاضل والمفضول مظبوط فبيعرف يعمله احنا ما عندناش فعشان كده ما بننصحش بيها لما يجي اخ يقعد يقول لي يمنعني مش عارف ايه اقول له لا بلاش انت يعني انت مش هتعرف تظبطها مش هتعرف تظبط الفاضل والمفضول عندك انت لسه نفسك بتلعب بيك زي ما هي عايزه فبلاش انت يتقال لك يمنعني كذا ولا كذا مفهوم ابن القيم في كتاب روضة المحبين وأنا أنصحكم وده واجب عملي أن ترجعوا إلى هذا الفصل الماتع في علاج الهوى في كتابه روضة المحبين قال فيه فإن قيل كيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه إزاي تقدر تطلع الهوى من قلبك إزاي تعرف تجاهد هواك قال فالجواب بأمور ملخصها يعود على هذين الأمرين أول شيء عزيمة حر يغار لنفسه وعليها عزيمة حر هو ده لو كان عندك لو كان عندك هذه العزيمة الصلبة لو كنت حرة بمعنى الكلمة ولو كنت حر لو كنت ملتزمة ولو كنت ملتزم بمعنى الكلمة لكنت غرت على نفسك ان انت توقعها في هذا السفول تضيع نفسك في هذا الهوى فإنك تحتاج إلى عزيمة حر يغار لنفسه وعليها الأمر الثاني قال بجرعة صبر عزيمة وصبر بجرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة هي مرة واحدة وجربوا كده مثلا في الصيام تصبح تلاقي ريقك ناشف والساعة لسه 12 والأذان على سبعة ونص فيعني قدامك لسه سبع ساعات ونص اول ما تصحى تلاقي العمليه ماشيه كده ياه ده انت حكيت طاع من طولك النهارده مش هتعرف تقرا ومش هتعرف تقول اوراضك وسفيان قال يمنعني القران والكلام يخش بقى في دماغك من الصبح وتلاقي نفسك مظبطها اول نص ساعه بعد كده اليوم يمشي عادي خالص ولا كانك شيء لم يحدث هي القصه في الاول خالص كانت هي دي جرعه صبر يصبر نفسه على مرارتها في الاول وينتهي الحكايه في الاول النفس دلوقتي قاعده بتأذك على انك دلوقتي تعمل العمل ده تخرج قوم اخرج انت تعبان انت قرفان انت زهقان قوم قوم بس يلا مفيش مشكله بالليل هنصلي مفيش اي مشكله اللي انت عايزه هنعمله لك بس قوم بقى قوم بقى يلا يلا يلا يلا وبعد كده تتبع واذا بك ولا قيام اتصلى صح واليوم ضاع والعمليه اتعملت واديك وقعت وبرضه ولا حد سمع عليك وفي الاخر خالص انت متبع لهواك وترجع تاني تقع في هذا الأمر مرارا ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فجرعة صبر يصبر نفسه فيها على مرارتها ابن القيم بيقول انه مجاهدة النفس بتعود على الأمرين دول عزيمة ان انت تاخد الأمر كده العزيمة دي هتتولد عن ايه تتولد بقى عن احساسك بخطر اتباع الهوى انك تبقى فعلا انسان حر وعايز تبقى ما توقعش نفسك في المهالك دي انت اعلى من كده انت اعظم من ذلك لماذا لا تستشعر انك صفوة خلق الله في الارض باتباعك لهذا الدين ليه ما تستشعرش العلو لما نعطى الدنية في ديننا لو كانت المسائل بهذه الشكل هيبقى عندك عزيمة قوية الامر الثاني انك تصبر نفسك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وإنما النصر مع الصبر نصرك على نفسك في هذا الجهاد المرير الخطير هيكون بدايته صبر ساعة الشجاعة صبر ساعة الأمر الثالث في علاج الهوى قوة النفس فقوة النفس تشجع على شرب تلك الجرعة وقلنا أن الشجاعة كلها صبر ساعة وخير عيش أدركه العبد يدركه بصبره قوة النفس القوة دي بتنشأ عن ايه القوة دي بتنشأ عن قوة الإيمان اللي هي كثرة هذه الحالات في حياتك اللي هي حالات المجاهدة للنفس يعني أنا النهاردة خدت قرار أن أنا هقيم الليل فدلوقتي بمجاهدة القرار ده يعليك قرار بكرة أنا صايم بكرة بس انت عندك بكرة ارتباطات وطول النهار هتبقى بره واكيد ده هيتعبك هصوم القرار ده يعليك يقوي مرة في مرة في مرة نفسك لا تستطيع معك اي خداع خلاص بقى هتخش عليك منين لانك انت دائما ابدا مخالف لها فهي مش عارفة لك حال في العبادة انت مش دائما مش حاطط اوراد كده وتتحول العبادات الى عادات وفي المعاصي انت بتلتف لما بتشوف سبب دخلت النفس منه فأوقعتك في هذا الأمر بتروح قافله فمفيش سكة تدخل عليك منها هو ده يبقى قوة النفس تنشأ عن هذه الحالات ان انت تكثر من هذا القرار ده والقرار ده والقرار دي لما تكثر هذه القرارات في حياتك يبقى تستطيع أن تكون بحق مؤمنا قوي الإيمان قوي النفس الأمر الرابع من طرق العلاج دائما ابدا دوام ملاحظه العاقبه دوام ملاحظه العاقبه واحد هواه في النظر الى النساء فهو دلوقتي شاب ومش متجوز فيقعد يقول ايه اللي حصل قعدت ابص على دي وبعد شويه استثيرت شهوتي وبعد شويه بقيتش عارف اعمل ايه شويه بقيت واقع في معاصي اسوا وهكذا لغايه ما نفسي بقت تحدثني بالزنا والعياذ بالله ايه ده كله سببه ايه ده كله وقعت في هذا الأمر طب ليه أنا أضيع نفسي ليه أنا في الآخر خالص يمحق عني الإيمان ليه ليه ليه ليه فينظر إلى العاقبة فنظره إلى العاقبة يجعله يرتدع عن هذا الأمر عشان كده بيبقى مفيد جدا في هذه الأحوال إنه يتذكر الآخرة وإنه يبقى روشتة عملية بالنسبة له دائما إن هو يستمع ويضع نفسه في مشاهد يوم القيامة بشكل مستمر سواء كان بزيارة قبر سواء كان برؤية المحتضرين سواء كان بسماع المواعظ التي تلين القلب حول هذه الأمور فيبقى دايما حاسس بهذه العواقب فيكون ده سبب في ردع نفسه عن هذا الأمر الأمر الخامس استشعار الندم والألم على ترك الطاعة دي علامة القلب الحي وعلامة القلب السقيم والميت صحيت لقيت نفسك ضاع منك الفجر قمت بقى أظهرت الغضب وأنت لست غضبانا أظهرت الغضب اللي هو صحي علشان مثلا مراته جنبيه وبتاع فقال ايه ده الفجر ضاع مش قلنا ننام من بدري انت عملتي مش عارف- عايز بس يعمل بقين يعني عشان في الاخر خالص يعني يقول ان انا متضايق وهو بعد كده مع اول بسمه ومع اول كلمه الامور كلها انتهت وعشنا حياتنا ومفيش اي مشاكل هي القصة لا هو حاسس بفجر ولا حاسس بالفجر هو لو حاسس بالفجر هيروح أول حاجة هيروح قايم داخل متوضي وداخل يصلي ويقول يعني الأول في الآخر لعل الله عز وجل تصدق علي خدها على حسن الظن في الأول وبعد كده لو اعتاد هذا الأمر يبقى لازم وقفة يبتدي ياخد قرارات أنا هعتكف بكرة في المسجد ومش هقوم لغاية ما أكون ظبطت الفجر أنا هعمل كذا أنا هسوي كذا ياخد قرارات إنما بقى مش في الآخر خالص يقعد يلطش بكلمتين وخلاص ويقول في الآخر خالص يرميها على غيره وفي الآخر خالص إن هو مظهر الغضب وهو ليس بغضبان يبقى الندم والحسرة على ترك الطاعة إذا استشعر هذا الأمر حقا استشعر أنه منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى بتنزل وتدنو ويقعد يقارن نفسه ما بين سنة أولى التزام وما بين سنة عشرة التزام والأحوال بقت فين زمان الواحد كان ليه قلب كان بيحس كان أول ما تفوته النافلة يبقى متعكر دمه وحاسس ان هو ضايع وانه كذا لما كان بتروح منه الاذكار كان كذا وكذا دلوقتي خلاص ما بقى لينا رصيد بقى وخلاص هنعمل ايه يعني احنا كده بس مسخ ماشية على الارض اسمها ملتزمين وملتزمات لحد امتى لحد امتى لا يستشعر قلبك هذا الامر لا تتألم على فوات حظك عند الله يبقى كان ساعتها بقى يبقى من خذلان العبد يبقى ربنا سبحانه وتعالى كان قبضنا سنة أولى التزام كان يبقى أحسن لنا إذا كانت أحوالنا كان الإيمانية كانت أفضل وإحنا دلوقتي في انتكاس قلبي مستمر ظاهري وباطني يعني عندك انتكاس في الباطن انتكاس القلب ان هو العبادات بتتأدى لكن مفيش قلب والناحية التانية عندك انتكاس ظاهري اللي هو بقى واحد حلق لحيته وواحدة قلعت النقاب وواحد آه، بدأ ما يصليش في المسجد وواحدة ما بقتش تحضر دروس ولا بتسمع حاج وبدأت تقول لك المشايخ دول كلهم مش عارفة ايه والاخوات دول كلهم مش عارفة ايه والكلام من ده انتكاس ظاهري وانتكاس باطني كل ده ناشئ في الاول خالص انه القلب فسد وانتكس وأشرب من هواه فلم يعد يتحسر ولا يندم ولا يبكي على فوات حق الله عز وجل يبقى ال- الأمر إيه؟ لابد لابد من هذه العصرة عصرة الألم في القلب فما لجرح بميت إيلام إنما لو القلب حي هيتألم هيتألم على ترك الطاعة ولو كان الألم ده موجود يبقى دي علامة حياة القلب فملاحظة هذا القلب للألم الزائد عند نبذ الطاعة يبتدي يقول لك في حاجة النهاردة مش مظبوطة كتير يحصل انه يجي يكلمك مثلا على مشكلة من المشاكل الزوجية وقاعد بيتخانق رافع سماعة التليفون يكلمك وهو اصلا قاعد بيتخانق وقالت لي وعملت لي ومش عارفه ايه وايه وبعدين تيجي وقت صلاة فتقول بس يلا انزل صلي ونبقى نكمل بعض ينزل يصلي ويطلع هادي وبدأ يتكلم بأسلوب مختلف جزوة الغضب الشيطان راكب الموضوع فهو في الأول خالص ما كانش مستشعر الأمور دي ماشية إزاي الشيطان كان راكب وهو اللي بيحرك وهو اللي بيعمل ومخليه شايف الأمور بطريقة معكوسة فلما هو يبتدي يتقال له بس اصل انت ما كنتش مظبط بس النهارده وردك وما كنتش كذا فده اللي حصل لك شفت بقى ممكن توصلك لفين بيتك كانت هيتخرب واحوالك نكد في نكد وهم وضيق ومشاكل كل القصة كانت هتتحل بحاجة بسيطة قوي عرفت الألم الزائد عند تركك للطاعة بيعمل ايه يبقى لما تبص على الموضوع ده كويس هتتخلص من هذا الأمر فتقعد بقى تقول أنا مش عايز أحط نفسي في المشاكل أنا عايز أعيش عيشة حلوة أنا عايز أبقى مستريح عايزين نعبد ربنا صح الأمر السادس من الطرق في العلاج علاج اتباع الهوى المداومة على الطاعة التي اعتادها يعني انت ربنا فتح عليك بفضل الله عز وجل بقالك سنة ما حصلش أي نوع من الانتكاس في ورد القيام مثلا أنا بقيم والقرآن الحمد لله بقرأ وورد الذكر الحمد لله بنقول الأذكار يعني قلما يقع مني لا يقع مني إلا يعني في الظروف القهرية طب أنت ذو منزلة عند الله عز وجل الآن بتوفيقك هذا ان ربنا سبحانه وتعالى موفقك يبقى انت عندك منزله عند ربنا سبحانه وتعالى هل ترضى ان تسقط من عين الله ترضى ان انت بعد ما كان مكانك النهارده كنت 80% النهارده كنت قدامك خلاص خطوتين وتبقى في رفقه الانبياء والصديقين والشهداء اعمالك كانت موصلك كده تنزل تبقى تحت في الدركات تضيع حقك ونصيبك عشان خاطر ايه عشان لحظة هوى عشان لطشة الهوى لا احساسك بده انك لما تديم على الطاعة وتثابر وتصابر وترابط حتى يرضى الله عز وجل عنك هذا ايضا سبب عظيم للعلاج من هذا الداء الوبيل منها ايضا ايثار العفة على المعصية واستشعار حلاوة الطاعة يعني إذا كنا الناحية التانية قلنا استشعار الألم عند ترك الطاعة هنا بقى إيثار العفة وحلاوتها على لذة المعصية هنا بقى اللي بيحس بالفرق الكبير ما بين الذي غض بصره فكان سببا في أن يلقي الله عز وجل سعادة في قلبه بهذا وبين القلب السقيم الذي أخذ ينظر حتى صار بلا قلب قلب مطبوع مختوم عليه ما ينفعش ما ينفعش يشتغل خالص في سكة ربنا دي فإيثاره العفة على المعصية وحلاوتها سبب للعلاج منها أيضا أن يفرح بغلبة وقهر الشيطان يعني في النفس حتة كده برضو يعني تلاقيها موجودة انه ساعات تلاقي واحد ايه كياد يعني عارف الكياد يعني اللي هو ايه بيحب يكيد في الناس ويستشعر قوي بقى ان هو بكيده ده بيعرف يتغلب على الناس يحب يغيظهم يعني تلاقي واحده بيحصل الكلام ده كتير ما بين النساء تيجي بقى مثلا في عرس من الاعراس وتروح لابسه بقى زينتها كلها والذهب من هنا لهنا والالماس كذا والمش عارف ايه كذا علشان تقعد وتقول ان انا انا فلانه ولا حتى العروسه ولا عشرة زيها يعرف يجيب اللي عندي كلام كده هو في نفس الحته دي برضه تحب انها ايه اراده العلو هي شهوه العلو انها تبقى حاسه انها فلانه يعني او يبتدي بقى يجيب ماركه معينه ممكن يكون هو مش محتاج العربيه بالمواصفات دي بس هو عارف ان الماركه دي تعمل صدى جامد قوي عند الناس فيروح جايب الماركه دي بعينها علشان خاطر الامر يبقى ايه قدام الناس كلها ان هو الكايد يعني هو الغالب وهكذا ففي النفس هذا الامر تعال بقى نحول هذا الامر من مساره السيء ده مسار الكيد للناس ده الى كيد الشيطان نكيده بقى يعني عايز تغيظ حد غيظ في الشيطان زي ما انت عايز عايز تكيد في حد كيد في الشيطان زي ما انت عايز هكذا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح فالله يحب ان تغيظ عدوه فإذا صرت إلى هذا الأمر فإنها من علامات المحبين الصادقين مغايظة أعداء المحبوب يعني عارف أنت لما يبقى هي كره حد معين فأنت برضو تعمل برضو إيه الوش ده يعني ومين ده وبتاع وتبتدي بقى توريه العضلات يعني عشان ده دليل على شدة حبك للمحبوب وتشاركه حتى لو كان بالباطل يعني هي طالما هي متضايقه من حد وكرهاه فانت اخر بقت تكرهه بالتبع يعني هي نفس المشكله هي بتغيظه انت اخر تغيظه يلا مفيش مشكله فعلامه المحب الصادق مغايظه اعداء المحبوب ومراغمتهم الامر التاسع من الاسباب العلاج معرفه الغايه من الحياه تفكر في انك لم تخلق للهوى وانما خلقت لامر عظيم لا ينال الا بمعصيه الهوى فاذا كان عنوان دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى فإن عنوان دخول النار اتباع الهوى فتفكر في الغرض الذي خلقت من أجله اقعد بينك وبين نفسك انت اتخلقت علشان تجيب فلوس وتأكل العيال والزوجة وترضيهم وتعيش العيشة الفل انت اتخلقت علشان اليومين الحلوين تتبسط فيهم اتخلقت علشان هذا المعنى ربنا خلقك علشان تقضي يومين حلوين وبعد كده يفتح لك ابواب الجنة من ايها شئت دخلت كده هو كده بخبط خبطه تبقى فوق تبقى في الجنه على طول هذا من المفاهيم التي وصلتنا للاسف الشديد عن اهل الضلالات ان هو القصه كلها يعني ايه خبطه وهنخش الجنه ومفيش مشكله ورب غفور ورحيم وتواب وهم بس يومين ومفيش اي مشكله بعد كده طبعا اذا تدبرت في حقيقه الحياه يكون في ذلك سببا لعصيانك لهوك منها ايضا الانفه من ذل الهوى مثلا انا سمعت الكلام ده من اهل المعاصي واحد كان بيقول لي كده الا الخمره قلت له قال لا الخمره دي تضيع الدماغ خالص وبعدين تخلي الواحد في التوهان وبعدين الواحد تلاقيه بقى اترمى في الارض وبقى ممكن يرمي نفسه في مكان قذر والعياذ بالله بتاع لا لا لا لا انا مش بتاع بهدله اه مثلا نساء وكلام من ده ماشي انما لا خمره ومخدرات والعمليه تضرب كده لا نظر الى ذل صاحب المعصيه وتبينت له عاقبه هذا الامر ولو نظر الى ذل المعصيه في المراه وذل المعصيه في الامور الاخرى لتبين له الامر هي هنا الانفه من ذل الهوى يقول لك انا ابن ناس مش بتاع بهدله ايوه صح انت ابن ناس وانت بانتمائك لهذا الدين انت راجل عند ربنا من المصطفين مصطفاك اصطفاك بهذا الدين العظيم فانت كده ابن ناس فما توقعش نفسك ما تتبهدلش ما تتبهدلش بقى في ذل معصيه يبقى شكلك وحش قوي قوي يعني وانت في الاخر خالص قاعد بتجري لي ورا امراه ولا ورا حتى اي شيء من فتات الدنيا شكلك في الاخر خالص بقى من السوء بمكان وكل من جرب هذا الامر عرف كيف يذل اصحاب الشهوات صح اذا الانفه من ذل الهوى الامر الحادي عشر الموازنه كل ده ابن القيم ذاكر اسباب كثيره جدا احنا لخصنا بعضا منها فيجي يقول لك ادي باب وادي باب وادي باب ال 11 12 20 حاجه مش معناهم ان كلهم هيتطبقوا بس كل واحد ممكن تدخل له من حته تانية يعني واحد يخش من الحته بتاعه الانفه من الذل زي يقول لك لا الناس ما وقعش فيها واحد تاني يدخل من باب انه يقهر الشيطان ويغيظه واحد يخش من كده كل واحد من باب فمن الابواب اللي انت تدخل بيها في قصه معالجه اتباع الهوى التوازن الموازنه بين سلامه الدين والعرض والمال والجاه وبين نيل اللذه المطلوبه فإنه لا يجد بينهما لذة البت يعني لو أمعن النظر قلت له طيب بالله عليك بجد أنت لما حصلت على لذتك كنت سعيد بجد من غير لف ولا دوران قول آه قول أنا كنت سعيد سعيد بمعنى أن أنت عايز تعمل الكلام ده على طول وتعيش في منتهى السعادة اللي أنت عايشها دلوقتي أحد الأخوة قلت لكم مرة قال بيقولوا له تعالى اطلع المصيف الشباب بقى كده يعني ضايع وبتاع والولد يعني عنده دين شويه قال لهم لا انا مش عايز خروجه كده اي كلام قال لهم ما تخافش احنا هنجيب كل حاجه وهنظبط وبتاع قال لهم انا على استعداد اطلع معاكم وزني ايه ده ايه الكلام الجامد ده قال لهم اه اطلع معاكم وزني بس بشرط ارجع سعيد يعني ارجع من الرجعه دي ابقى مبسوط لو تكفلوا لي هذا الامر اجي معاكم طبعا سكتوا وبهتوا لان كل واحد في خاصه نفسه بيبقى عارف بس هي في حاجه اسمها التنطيط والهزار واول ما يجي الهاجس اصرفه باي شكل اعمل اي حاجه عشان ما تقولش ان انت غلطان وان انت فيك مشكله اعمل اي حاجه اصرف الهاجس ده عن دماغك يا عم انت هتقعد تقول حرام وحلال ليه ووجع القلب ده هو كده يبقى في الاخر خالص هو سعيد وهو مرتاح حاجه من الحاجات اللي انا توقفت عندها جدا احد الناس اللي كان في يوم من الايام ملياردير مالتي ملياردير كمان بيقول انا حسابي وصل في البنك الى مليار و800 مليون في الوقت اللي كان الكلام ده من حوالي 15 سنه مثلا الوقت ان كان الرقم ده يوازي الان حوالي مثلا مش اقل من 100 مليار يقول والله ما ذقت طعم السعاده انا سمعتها باذناي منه يعني ما دقتش طعم السعاده انا كنت لما الباب يتهز اتنفض خدوا الفلوس أه حصل حاجه في حاجه من الشركات وقعت حصل مش عارفه ايه ما كنتش بعرف انام ورصيدي في البنك مليار و800 مليون في حين ان انا اشتغلت في اول حياتي في اجانس عربيات الراجل كان بيديني 45 جنيه وكان البونص يوم ما اتنطط قوي 5 جنيه بيقول اقسم بالله العظيم نفسي في لذة الخمسة جنيه وانا راجع وانا حاسس ان انا خدت البونص اللي هو يعني اللي مفيش بقده والنهارده بقى هنخرج وهنعمل وهنسوي بالخمسة جنيه والله العظيم قالها كده بيقولوا له ايه امنيه حياتك قال لهم ارجع واحس باللحظه دي ايه ده بقى بصوا الوضع ماشي ازاي هو كده يا جماعه اذا عرف ذل صاحب اللذات في الشهوات وعرف السلامه لدينه وعرضه وماله وجاهه في مخالفته لهواه ووزن بين الامرين يصل الى مخالفه الهوى اخيرا من الامور وده مساله مهمه قوي الموردي ليه كلام نفيس جدا في ادب الدين والدنيا وارجعوا له في المساله دي احنا النهارده ارجعناكم الى بعض المراجع المهمه لان القضيه مش هتنتهي بمحاضره ولا اتنين ولا عشرة ولو قعدت اكلمكم سنه على هذا الموضوع لا ينتهي لانه محتاج تطبيقات واقعيه كثيره والتطبيقات حتى اللي انا ممكن اديها لكم واجبات عمليه يعني ممكن تكون قاصره جدا لان مخالفه الهوى دي قرار في لحظه ايه هو القرار ممكن اقول لك ان بكره يا جماعه عايزين نصوم اسبوع الاسبوع ده ده ورد طيب بس ما يكونش هو ده العلاج بالنسبه لك لانك انت الصيام بالنسبه لك سهل اقول لك مثلا الاسبوع ده اسبوع الصدقه العظيمه في حياتك فتبقى قصه الفلوس مش مشكله انت واخد على انك تتصدق فبرضه ما فيهاش المخالفه الاسبوع ده يا جماعه هنختم فيه ختمتين قران كل ثلاث نعمل اعمال ضخمه نعمل شغل كتير برضه ما يكونش هو ده الحل الشافي الكافي بالنسبه لك مش هو ده الحل اللي هيستأصل الداء يعمل شيء بس دايما يبقى القصه النظريه دي انها تدخل دماغك وتتبرمج جواك وتبتدي انت كل شويه تفتكر المعنى ده اه انا محتاج اخالف هوايا وانهى النفس عن الهوى امال هنخش الجنه ازاي لازم اقول لنفسي لا لازم اجاهد نفسي لازم لازم وقرارات كثيره تحصل كل واحد منكم بقى في خاصه نفسه وباحواله وباموره المتغيره يبقى هو ده عربون دخول الجنه فهمنا المواردي ليه كلام ماتع جدا في ادب الدنيا والدين على قصه اتباع الهوى دي فبيقول انه دائما ابدا في تغليب الهوى على العقل وبالتالي في الناحيه الثانيه من غلب عقله على هواه فهذا الذي وفق فالتوفيق قرين العقل والخذلان قرين الهوى لو انك ابصرت وتعقلت هذا الامر جيدا احنا تلاقي الكلام لو انتوا امعنتوا النظر كل اللي احنا قاعدين نتكلم عليه ده يعود الى هذا المعنى قاعدين نقول موازنه قاعدين يقول لو نظر في العواقب لو كذا ايه اللي شغال عقلك عقلك الصريح والعقل الصريح ده اللي هو ايه العقل المغيب عن الهوى دايما يقولوا ايه النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح امتى يكون عقل صريح لما يبعد عن الهوى لما يبقاش ليه اي مصلحه خاصه انما عقل صريح اللي هو ماشي بالقوانين العقليه المتفق عليها واحد زائد واحد تساوي اتنين اهي واضحه زي الشمس مش محتاجه جدل لو انه غلب عقله وانت بالتالي محتاج تمد عقلك ده بالقوه ويبقى محتاج علم انهي علم العلم بالنفس العلم بالنفس اللي هو ايه ذمها تعرفها بصفات الحقارة وصفات السفول ومن ناحية تانية معرفة الرب يبقى يحصل الحاجتين معرفة الرب معرفة النفس يتولد عنهم هذا الأمر يقوى رادع العقل تلاقي نفسك وانت رايح كده تقول مش انت اللي تعمل كده مش انت ما بقول لكم الواحد لما فعلا لما ايه يستشعر هذه المعاني في خاصة نفسه تقعد مثلا انت شغال بعدين تلاقي نفسك ضيعت وقت طويل في شيء طيب بس في مجادلات مثلا داخل تقعد تتكلم في كلام طيب لقيت نفسك دخلت في مهاترات ومجادلات وكلام فتقعد بينك وبين نفسك الوقت ده ما كان ينبغي انك كنت قعدت حضرت لك محاضره وقعدت تعمل كذا وقعدت كذا انت هتضيع وقتك في كلام فاضي ليه؟ مش هو ده اللي انت خلقت من اجله عيب عليك ده انا كنت بشوف بعض الناس اقرا لهم تراجمهم وكلامهم وناس من الفساق مش عارف المغني ده ولا بتاع ده يقول لك انا كنت اقعد بيني وبين نفسي واحد من المغنيين كان بيقول الكلمتين دول يقول انا مش بتاع ده انا فلان فده كان يسبب له ان هو ينجز جدا جدا في اعماله واحد المشاهير النرجسيه دي محطلوب استخدامها بس بطريقه شرعيه بقى انت فلان يعني انت المؤمن انت مش انت اللي توقع نفسك في الكلام ده فالعقل هنا يرضع في الاخر خالص ليه ليه ليه ليه تعمل كده ليه تقع في المشاكل دي فوق بقى لنفسك لحد امتى جاهد هواك هو ده النهارده احنا حطينا النقط على الحروف في الموضوع من خلال هذه الامور الاثنى عشر التي تدارسناها في مخالفه الهوى من الواجبات التطبيقيه على هذا الامر مثلا شهوه النفس في الكلام احنا قلنا قبل كده لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فمحتاجين هذا الاسبوع يبقى الواجب عملي علينا خفف بقى شويه من الكلام عايزك المرة دي لو كان حجم مكالماتك اليومية مثلا 20 30 مكالمة مثلا أو 10 مكالمات في اليوم عايزهم ينزلوا للنصف لا ترد إلا على الضروري انما ما تجيش كده بشهوه نفسك تروح رافع سماعه البتاع وتروح قايل ايه ما اكلم فلانه بقالي كتير مش عارفه ايه وسوي ايه مش كده حتى ولو كانت على معاني الاخوه والمش عارف ايه والكلام ده لانه بتوقعنا في مشاكل تانية انا عايز احجم الكلام شويه واستبدله بكثرة الذكر فيبقى فيها مخالفة للهوى مخالفة للهوى مثلا رقم اتنين في الخروج والدخول خروج والدخول محتاجين ان احنا نخفف شوية من حركتنا عايزين نقف شوية عايزين نعمل فعلا معسكر مغلق من الان استعدادا لرمضان معسكر استعداد حقيقي علشان نبتدي نتهيأ لدخول رمضان بأنفس مختلفة وبقلوب أفضل من القلب الذي دخلنا به العام الماضي وهكذا أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم